بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نبتدي بأشعياء أشعياء خمسة بعنوان الكنيسة الكرمة المحبوبة انتوا عارفين ان أشعياء نبي يتميز بأنه مشبع جدا بروح العهد الجديد لدرجة سموه النبي الإنجيلي يعني على اعتبار اعتبروا سفر أشعية إنجيل خامس من كتر ما اتكلم عن ربنا يسوع بتفصيلات وإشارات واضحة في بداية سفر أشعية كان الكلام عن كنيسة اليهود أو شعب اليهود يجوز أن احنا نسميها كنيسة العهد القديم الكنيسة عدت على مراحل لكن الكنيسة ببساطة هي شعب الله هي الشعب الخاص بالله وتعريف كنيسة على فكرة تعريف محير يعني في ناس كانت تقولها جماعة المؤمنين الحقيقة التعريف ده مش وافي مش كافي ليه ما هو لو اجتمعوا بدون مسيح ما تبقاش كنيسة ولو اجتمعوا بدون كهنوت ما تبقاش كنيسة ولو اجتمعوا بدون ذبيحة ما تبقاش كنيسة ولو كانوا المؤمنين إيمانهم مش كامل ما تبقاش كنيسة فكلمة كنيسة كلمة في تعريفها غامضة لأنها تحمل حاجات كتير قوي لازم يتضمن التعريف وجود المسيح فيها وإلا ما تبقاش كنيسة لازم يتضمن وجود إيمان مستقيم لازم يتضمن وجود كهنوت زي ما هنشوف لازم يتضمن وجود ذبيحة مذبح وذبيحة كل دي حاجات من غيرها ما ينفعش تقول ان دي كنيسة انما نقدر نقول يعني بشكل غير يعني غير دقيق انه شعب الله هو الكنيسة شعب الله في العهد القديم من بعد موسى على الاقل كان هو الشعب المختار اللي يسموه شعب اسرائيل انما اسرائيل عدت عليه فترات انحراف شديد عن ربنا بعد قوي عن ربنا و... ودي عد... دي مراحل كتير قوي في حياة اليهود وكتاب العهد القديم شرح بالتفصيل ان حياة اليهود كانت متذبذبة شوية صغيرة يقربوا من ربنا وشوية طويلة يبعدوا عن ربنا مراحل البعد عن ربنا كانت كشعب مش كشخص كانت أطول جدا من مراحل القرب من ربنا ولما جه المسيح له المجد من هذا الشعب من اليهود كان الشعب بعيد عن ربنا بدليل ان رؤساء الشعب هم اللي موتوا المسيح فالشعب كان عنيد وغليظ الرقبة ولهم عيون يبصرون ولا يبصرون لهم أذان يسمعون ولا يفهمون لغاية ما ربنا أنهى علاقته بهذا الشعب لما صلبوا المسيح كانت نهاية علاقته بكنيسة العهد القديم أو بالشعب اليهودي وبدأت كنيسة جديدة بدأ عهد جديد بدأ شعب جديد مش مطلوب فيه ختان مش مطلوب فيه حرف الناموس إنما مطلوب فيه إيمان معمودية توبة حياة مقدسة أسرار زي ما هنشوف فاحنا عندنا مرحلتين كبار قوي تحت عنوان كلمة كنيسة كنيسة عهد قديم وكنيسة عهد جديد إنما ربنا هو هو تعالوا نشوف أشعية النبي إزاي بص على كنيسة العهد القديم بروح النبوة شافها إزاي قال عليها إيه أشعية خمسة يقول ايه لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه محبي لكرمه يعني عاشق كرمه أشعية بيتكلم بروح النبوة بيقول هقول كلام عن حبيبي حبيبك مين يا أشعية مفيش غير ربنا يسوع المسيح ما سمعناش أن أشعية بيحب حد تاني غيره لما تقروا سفر أشعية بدقة تلاقوا أن أشعية أحد عشاق المسيح من العهد القديم شافه بشكل واضح جدا وتأمل في ميلاده وتأمل في صليبه وتأمل في ملكوته فبيقول هقول لكم نشيد أقول لكم ترتيلة عن حبيبي وكيف يعشق كرمه كيف يحب كرمه دي بقى العلاقة بين المسيح من البداية وبين شعبه وبين كنيسته اللي هنا هيسميها الكرمه كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة ايه هو الكرم اظنكم عارفينه يعني انما في البلاد زمان فلسطين ما كانش حد ما يعرفش الكرم يعني يمكن دلوقتي الناس ما تعرفش ايه الكروم يعني لكن الكرم عبارة عن مزرعة عنب وتلاقي الكرم تدلدل كده عناقيد العنب ويتحط في الكرم كذا حاجة معصرة يعصروا العنب عشان يخزنوه في أزايز وقرب اللي يعملوها خمرة بعد كده وعشان كده ساعات يسموه دم العنب هتلاقوا في الكتاب جت سيرة مش عصير عنب يسموه دم العنب لأنه كان يطلع عصير أحمر وتلاقوا كمان في الكرمة يحطوا سور حوالين الكرم ليه؟ حماية لأن الكرم ده ممكن يتسرق وكمان مش حماية بس من الأعداء حماية من التعالب يبدو التعالب بالذات كانت تحب الكروم ودي هتيجي في سفر النشيد فكانوا ايه يحرصوا قوي ان السور يبقى ايه مفهوش ثغرة لان لو في خرم صغير يدخل ثعلب صغير يدخل يبوظ الكرم كله وكانوا يحطوا حاجة اسمها برج برج يعني ايه حاجة عالية عشان زي برج حراسة كده او برج رقابة لان الكرم ممكن يبقى واسع وفي كرامين كتير شغالين فيبقى في نوع من الرقابة على العمال وكمان رقابة لألا الأعداء يهجموا كل ده فيه إشارات للكنيسة هنشوف دلوقتي فبيقول كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة إيه الأكمة مرتفعة هتيجي كتير قوي سيرة ان الاول ما تيجي سيرة كنيسة لازم تلاقيها على ايه على حاجة عالية مرة يتقال جبل مرة يتقال أكمة مرة يتقال صخرة والتلاتة يساووا ايه المسيح والصخرة كانت المسيح وعلى هذه الصخرة ها أبني كنيستي يبقى كرمة على أكمة يبقى كنيسة على المسيح خصبة بقى تبقى إيه المسيح كل كل الثمر فيه يفيض خير أكمة خصبة يعني التربة خصبة تماما المسيح هو مصدر حياة الكنيسة زي ما نشوف في يوحنا دلوقتي والكرمة دي على أكمة خصبة فنقبه نقبه يعني ايه حفر تنقيب يعني حفر ونقى حجارته نقى حجارته الحجارة اللي هيبني بيها الكرم الكرم طلع ان في حجارة لانه في بعض المباني الحجارة دايما اشارة للرسل على فكرة في اشارات كده لازم تبقوا ايه يعني متوقعينها لان الصخرة هي المسيح او حجر الزاوية هو المسيح يبقى الحجارة اللي فوق منه الاباء الرسل او اللي هيبنوا اللي هتبني الكنيسة عشان كده يقول مبنيين على اساس الرسل في آية تقول كده والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية فنقى حجارته يعني ربنا منقيهم نقاوة بطرس وبولس و... وغرسه كرم سورق سورق دي يعني من الكروم المشهورة بأنها كروم جميلة ودسمة وبنى برجا في وسطه الحراسة في وسطه ربنا في وسط الكنيسة هو الحارس البرج إشارة للسماء فالمسيح الحارس أو المسيح وسط كنيسته بيحرس كنيسته متصل بالسماء عينه على الكرم كل حين ونقر فيه أيضا معصرة المعصرة دي لزوم إيه عصير العنب بمعنى أنه هيعمل هنا ذبيحة ذبيحة عهد جديد دي إشارة يعني إنما كمان فيها معنى تاني هياخد الثمر بتاع الكرمة ويفرح بيه ما هو الكرمة أساسها يعصروها ده الاستخدام الأمثل كان زمان أو الأساسي ويتعمل بالخمر والخمر دايما في الكتاب رمز للعهد الجديد أو للروح القدس أو للفرح أو للحب له معاني جميلة قوي وله معنى واحد وحش الخطية فاهمين ازاي يعني ممكن الخمر إذا أخذ في حرفه يبقى مقصود به خطية إنما إذا أخذ في معانيه الرمزية تبقى كل الحاجات الحلوة واخدين بالكم يعني الفرح والحب والعشرة ربنا يعني مثلا يقولوا الأباء أن عرس قانا الجليل له معنى رمزي عميق قوي من القرن الثاني والأباء بيقولوه يعني كذا قديس تأملوا وقالوا عارفين ليه المسيح حول المية الخمر عشان يقول جاي يغير طعم الدنيا طعم الحياة بدل ما هو مية عادية خمرة في فرق بين مية وخمر الخمرة يعني المفروض طعمها مبهج أكتر مفرح أكتر فربنا يسوع جاي يدي حياة أفضل مش مية عادية فجاي يعمل هذا التحول إلى حياة أفضل ونقر فيه أيضا معصرة فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا دي قصة أو ملخص قصة كنيسة العهد القديم ربنا له المجد عمل كل اللي عليه وكان يحب كرمه جدا اوعوا تفتكروا ان ربنا ما كانش بيحب اليهود بالعكس كان بيحبهم جدا حب ابونا ابراهيم ده احنا نقول ايه نقول حبيبك يا رب حبيبك ابراهيم واسحاق ويعقوب نقول يعقوب قديسك فدول كانوا حبايب ربنا بيحبهم فعلا وعشان كده نسلهم محبوب عند ربنا لأن دول مختارين في الأصل إنما مع كل العداوة بتاعتهم اترفضوا في الآخر فربنا عمل كل اللي عليه إنما الشعب فضل عنيد ويرفض لغاية ما اترفض فلخص أشعية وقال انتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رضيا حتى ما قالش عنبا جيدا طب أي عنب وخلاص أبدا ما طلعوش عنب عدلة طلعوا عنبا رضيا فيقول إيه والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي هنا بيجمع بقى إيه كبارات اليهود مين كبارات اليهود اللي هيحكموا الأنبياء والرسل اللي طالعين من اليهود تعالوا احكموا معايا أنا هاخد شهادتكم انتم تعالى يا أسعية يا أرمية يا حسقيال يا دانيال يا هوشع يا يوئيل يا عموس يا موسى النبي يا داود النبي اقعدوا جنبي الشعب ده يستاهل أحبه ولا لا أكمل معاه ولا لا طبعا النتيجة لا فمي ازاي بس هو عاوز يقول ايه يا, يا بتوع اليهود احكموا انتم يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له شوفوا المعنى ده المعنى ده ممكن ياخد مننا كتير شغل يعني ربنا ايه اللي كان ممكن يعمله ما عملوش فكر فيها كده ده عهد قديم وعهد جديد اختار ابونا ابراهيم ميزه عن كل الشعوب حاوط شعبه امن يعقوب نزله مصر حاوط الشعب طلعه بقوة عجيبة من مصر شقله البحر ضلل عليه بعمود نار وعمود سحاب طلع له مية من الصخرة نزل له أكل من السماء مسح الشعوب والقبائل اللي في سينا قصاد منه سكنوا في فلسطين أمنوا من كل اللي حواليه وفي الآخر عبدوا أوثان ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له عارفين السيناريو بتاع العهد الجديد إيه ربنا يجي من السماء شغل أكبر بقى ويعيش وسطينا ويتبهدل بهدلة الدنيا كعبد وبعدين يتصلب ويموت ويقوم ويطلع السماء ويحضر مكان في السماء ويليجي يلاقينا مشغولين عنه ومش دريانين باللي عمله هتبقى نفس الكلام ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له إيه اللي كان ممكن أعمله أكتر من اللي عملته لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي خلي بالكم دي نبوة عن رفض الشعب اليهودي عشان الحتة دي لازم تبقوا مستوعبينها تمام الشعب اليهودي مرفوض في الكتاب تماما دي نهاية علاقة الله بالشعب اليهودي أنزع ثياجه فيصير للرعي عارفين لما يخربوا كرم يعملوا ايه أول حاجة يشيلوا السور بدل شالوا السور تيجي بقى أي بهايم تدخل تدوس أي حيوانات خلاص يصير للرعي هنا يعني مداس خلاص فربنا رفع ايده عن اليهود لم يعودوا شعبه خليهم يلطشوا في الدنيا والدنيا تلطش فيهم خلاص اهدم جدرانه فيصير للدوس اجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب يعني ملوش حل ملوش علاج لا تاخد منه قضيب يعني عود كرم كده ولا تقدر تحفر فيه حفرة تصلح اللي حصل ما يتصلحش خلاص فيطلع شوك وحسك دي بقى لما الكرم يتهجر خالص يبقى مهجور تعدي على كرم بقاله سنة تلاقي الأرض ايه مطلعة شوك وحسك حسك زي الشوك يعني خلاص خربت خالص مهجورة ده الوضع الحالي لليهود وأوصي الغيم ألا يمطر عليه مطرا عشان ما نجتهدش أشعيا قال إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل يعني مش محتاجين نجتهد وغرس لذته فاهمين التعبير ده يعني يوم ربنا غرسه كان بيغرسه بلذة كان حاطط مزاجه في الموضوع كان قلبه في شعبه كان فرحان باليهود يوم ما اختار ابونا ابراهيم كان يقول لذتي مع بني البشر بس سدوا نفسه اليهود سدوا نفس ربنا خالص فيقول غرس لذته رجال يهوذا فانتظر حقا فإذا سفك دم يعني أكتر حاجة سوري في التعبير قفلت خالص مع ربنا إيه لما سفكوا دم ابنه الوحيد يعني فضل مطول باله مطول باله هم يدبحوا في أنبياء ويبوظوا في شريعة ويعبدوا أوثان ويستبيحوا الخطايا لغاية ما كملوها بصلب المسيح فانتظر فإذا سفك دم وعدلا فإذا صراخ كان منتظرهم يعملوا عدل يعملوا حق إنما في الآخر صراخ المظلومين طالع من بيوتهم تعالوا نشوف ربنا يسوع ربط الكلام ده ازاي في متى 21 ندخل على العهد الجديد متى 21 وزيها في مرقس هتلاقوها 14 و11 في حته كده وحته كده متى 21 في 33 يقول ايه اسمعوا مثلا اخر على فكره متى 21 موقعه ايه في حياه ربنا يسوع المسيح مين شاطر يعرف اسبوع الالام اسبوع الالام ليه لانه ابتدى الاصحاح ده بدخول المسيح اورشليم يبقى الحكايه اللي هيحكيها ربنا يسوع دي كانت قبل صليبه باربع ايام على او ثلاث ايام في اسبوع الالام عشان هيحكي نفس النشيد بتاع اشعياء بس بطريقته فيقول اسمعوا مثلا اخر كان انسان رب بيت غرس كرما نفس التعبير واحاطه بسياج وحفر فيه معصره وبنى بنى برجا لا ده انت بقى حافظ يا رب تقول نفس كلام اسايا بالظبط قال ما هو انا ما انا حبيبه ما انا محب الكرم ما انا صاحب الكرم ده كان بيتكلم عني وسلمه الى كرامين وسافر ولما قرب وقت الاسمار ارسل عبيده الى الكرامين لياخذ اثماره فاخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا دي ملخص تاريخ العهد القديم ربنا يبعت أنبياء يا يترجموا يا يتقتلوا يا يتضربوا ده رد فعل اليهود لرسل الله أو الأنبياء ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك فأخيرا أرسل إليهم ابن قائلين قائلا يهابون ابني أما الكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلم نقتله ونأخذ ميراثه فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرمين خلي بالكم السؤال ده هو نفس سؤال أشعية ايه احكموا بيني وبين كرمي قولوا انتوا فاهمين ربنا يسوع في العهد الجديد واقف نفس الموقف تفتكروا يعمل ايه فأجابوه قالوا له الناس ردت الناس ردت لأن الضمير الطبيعي يحكم الحكم ده أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا حكموا على نفسهم ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين هنا قالوا له إيه إنما ما يهدوش ويخربوا خالص يعملها كرمة جديدة بقى وناس جداد وإيه قصة جديدة خالص يعطونه الأثمار في أوقاتها فخد على كلامهم ربنا يسوع قال لهم يسوع أما قرأتم قد في الكتب الحجر الذي رزله البناؤون صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا تفسير المثل إيه لذلك أقول لكم شوفوا الإعلان ده إعلان إلهي قرار جمهوري قرار سماوي ملكوت الله ينزع منكم ده إعلان زي بالظبط إعلان هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا دي إعلانات سماوية ربنا هو اللي بيقول خلاص ملكوت الله ينزع منكم ده بدون استئناف خلاص ده حكم نهائي ويعطى لأمة تعطي أسماره دي اللي هنشوفها لسه ايه الامه بقى ايه الكارما الجديده دي دي اللي احنا هنشوفها لسه كنيسه العهد الجديد انما خلاص القرار خرج انه ينزع منكم هذا الملكوت نكمل بقى وندخل على يوحنا يوحنا هيكلمنا عن الكارما الجديده بقى يوحنا 15 انا الكارما الحقيقيه وابي الكرام طب دقيقه واحده بقى انت لخبطتنا كده يا رب احنا فهمنا الكارما القديمه شعبك وطلع فلصه وانت نزعت منه ملكوتك ورفضته قال ما هو بصوا بقى مش هينفع اي شعب ولا شعب عدل هكون انا الكرمة لا ازاي يا رب ما فهمناش الكرمة احنا فاهمينها كنيسة معناها شعب قال طب اقولوا بالكم انا لازم ابقى راس الشعب بنفسي عشان تبقى كرمة عدلة بقى لازم اجي الدنيا وقود الشعب بنفسي لازم اكون راس الكنيسة عشان تبقى كنيسة حقيقية يبقى فيها الحق الالهي عشان كده في ناس تتلخبط هي الكرمة المسيح ولا الكرمة الكنيسة انت لو فهمت ان الكنيسة جسد المسيح تمشي لو قلت الكرمة المسيح تمشي ولو قلت الكرمة الكنيسة تمشي لان بعد كده يقول لك كل غصن فيا ما هي دي الكنيسة اهي فاهمين ازاي ما تقدرش تفصل ابدا بين المسيح والكنيسة في العهد الجديد في العهد القديم تقدر تفصل ليه لان الله لم يتجسد بعد فربنا في السماء وشايف شعبه منحرف يترفض انما لما جه المسيح له المجد اخذ الذي لنا ها واعطانا الذي خد طبيعتنا البشريه فاصبح اللي لازقين فيه حته منه اتجوزهم بقوا جسده بقوا تبعه فبقوا هم دول الكارما الحقيقيه اللي راسهم المسيح المرتبطين بها هنفهمها دلوقتي يقول أنا الكارما الحقيقي وأبي الكرام لأن الكارما اللي فاتت مش حقيقية خلي بالكم ليه بيقول الحقيقية هنا تمييزا عن الكارما القديمة الكارما القديمة اترفضت ما بقتش كارما حقيقية الشعب اليهودي يفتخر لغاية النهاردة أن هو الكرم نقول له لا مش حقيقي الكارما الحقيقية هي العهد الجديد هي جسد المسيح أو المسيح له المجد وأبي الكرام كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه ها فاكرينها نفس التعبير ملكوت الله ينزع منكم ليه عشان ما جابوش ثمر ففي انذار بس المرة دي في امكانية ما كانتش مع اليهود الامكانية ايه كل غصن ها فيا يعني ايه يعني احنا في العهد الجديد عندنا امتياز غير بتاع العهد القديم احنا حتة من المسيح احنا لازقين لربنا احنا اغصان في الكرمة فاهمين المعنى يبقى الكنيسة مرتبطة بربنا فاهمين ازاي متحدة بيه ممتدة منه فكل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزع برضه يعني ربنا ما تنزلش عن كلمة ثمر انما بتوع العهد القديم ما عرفوش يجيبوا ثمر لانه ما التصقوش بربنا ما كانش عندهم نفس الامكانيات كان روح الله بيحل بس في الانبياء والملوك عشان يسوقوا الشعب انما النهارده الروح القدس العصاره اللي ماشيه في الجذع الاساسي في الكرمه الاساسيه ماشيه فيك انت كغصن ما عندكش حاجه لازم تطلع ثمر لان الكرمه حقيقيه واللي زرعها الكرام الاب السماوي يبقى علاقة الكنيسة بالمسيح هي علاقة أغصان بالرأس أو بالغصن الأساسي أو بالكرمة فاهمين إزاي؟ وهنا تحس إن العلاقة صعب التعبير عنها يعني إيه؟ يعني إيه اللي يفرق غصن عن جذع؟ ما يفرقش كتير، الجذع هو اللي شايل الغصن طبعًا انما كل حاجه في الجذع ماشيه في الغصن فاهمين ازاي اللي بيفهموا في الزراعه يقولوا لنا بقى في ايه عصاره ماشيه وفي مش عارف ايه ماشي وفي هي في مصيبه واحده تحصل اللي هي ايه يتقطع الغصن او يتكسر انما طول ما الغصن لازق مفيش مشكله لازم يثمر فاهمين لازم يثمر لان الكارما مظبوطه ما فيهاش عيب المره دي فيقول كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر تلاحظوا حاجة تاني الكرام لا يقبل كفاية يعني ايه عنده قديس تمام بيطلع ثمر تمام يقول عاوز تاني عاوز اكتر ايه الطمع ده معلش ده شغل ربنا الروح القدس اللي شغال فينا ما يعرفش يقف عند حد لو لقى غصن نقي نقي يعني لو صار ماشية فيه حلو مطلع ثمر يقوم ينقيه تاني يبقى اتاري كلمة النقاوة عملية ما بتخلص كلمة القداسة عملية ما بتخلص والدليل بتاعها الثمر ليأتي بثمر أكثر طب واللي ما فيهوش ثمر هنشوف أنتم الآن عشان بس هم التلاميذ عاملين له كده برضو الكلام عارفين امتى كلام امتى هنا في حياة المسيح ليلة صليبه ده هنا في خميس العهد بقى يوحنا 15 دي وهو بيحكي بعد ما غسل رجليه فهم طبعا بصين له فاهمين كيهود حكاية الكارما القديمة المرفوضة وهو الكرم طبعا فاهمين ضمنيا هم الأخصان فلما بيقول اللي ينقيه لا الآن نقي نقي تاني فهم السؤال اللي في دماغهم احنا تبع دول تبع الأنقياء يعني قال لهم ما تخافوش أنتم قاعد مع تلاميذه أنقياء لأن هم كل واحد منهم حاسس أنه يعني مش حاجة يعني قال لهم لا أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام اللي كلمتكم بيه يبقى خلي بالكم الكنيسة عايشة عايشة بكلمة ربنا كل ما كلمة ربنا تملك كنيسة كل ما تبقى كنيسة نقية وبالتالي مثمرة وما تقفش عند حد كلمة ربنا تعمل ايه تخلي العصارة الروح القدس ماشي في الأخصان فاهمين المعنى يبقى الكنيسة شغلتها الأولانية كلمة ربنا ده الغذاء بتاعها الغذاء يخلي العصارة ماشية في الأغصان يبقى كل الأغصان لازم تثمر أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به طب مفروض نعمل إيه قال حاجة واحدة بس الآية دي ملخص كل المطلوب منك كمسيح اثبتوا في وأنا فيكم يعني إيه في دور عليك وفي دور على نعمة ربنا الزق لربنا وهو شغال هو فيك هو هيثبت فيك بس انت مد ايدك الاول انت اعمل دورك الاول تعال الكنيسة صلي اقرا الانجيل اقبل الكلام امسك في ربنا اثبت انت هتثبت هتلاقي العصارة ماشية تمام والثمر طالع لوحده ما تعولش اهم حاجة انت عليك بس تثبت اثبتوا فيا وانا فيكم كما ان الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيه لو سألتكم إيه دور الكنيسة في حياتنا كلمة واحدة التثبيت عشان كده عندنا التثبيت ده كلمة احنا بقى بقى عارفينها أول وأهم سر تاخده في حياتك بعد المعمودية بعد المعمودية أبونا ياخد كنز الكنيسة الروح القدس مستودع الروح القدس في الميرون ويثبتك يبرشمك يختمك يلزقك يغرسك غصن في الأرض في, في الأصل أهم دور للكنيسة هو التثبيت طب تيجي الكنيسة ليه عشان تثبت في ربنا تثبت بالصلاة تثبت بالإنجيل تثبت بالتوبة والاعتراف تثبت بالتناول من لا يأكل جسد من الإنسان يشرب دمه ليست له حياة فيه من يأكل جسد يشرب دمه ها يثبت واخدين بالكم كل ده دور للكنيسة عشان كده ساعات الواحد يتوه جوه الكنيسة يقول في اكتيفيتيز كتير وفي انواع اجتماعات وفي لا خلي بالك كل ده له هدف واحد بس انك تلزق تثبت الباقي سهل مجرد ما تثبت هتلاقي الثمر طالع وكل ما تثبت والثمر يطالع تلاقي ربنا بيعمل ايه ينقيه ليأتي بثمر أكثر مش هتلاقي نفسك عارف تفرمل مش هتعرف تفرمل فيش فرامل في الحياة الروحية يعني ايه هتلاقي من مجد الى مجد ده شغل ربنا جواك الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته دي قاعدة مهمة قوي كنيسة تقدر تجيب ناس للمسيح من ذاتها لا لا ده قوة الكنيسة في المسيح بتاعها إن لم تثبت في الكارما يعني إيه الغصن كغصن ما يقدرش يعمل أي حاجة أنت كإنسان لا تقدر تغير نفسك ولا تقدر تغير حد إنما عليك تعمل إيه تثبت في المسيح تلاقي نفسك أنت بتتغير وبتغير اللي حواليك هو ده الثمر الثمر يعني أنت حياتك اتغيرت وكمان أثمرت في حياة ناس كل ده ليه ينقي لي يأتي بثمر أكثر بس لازم تبقى ثابت كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا أنا الكارما تاني وأنتم الأغصان يبقى الكنيسة ما هي إلا أغصان في كرم أغصان في كرم في غصن طويل وغصن قصير مفيش مشاكل في غصن مليان قوي وغصن مليان شوية برضه مفيش مشكلة في غصن تحت في الكرم وفي غصن فوق في الكرم برضه كل ده اسمه أقصاء بمعنى إيه مش كله زي بعض بالظبط إنما كله أقصاء مش كل المواهب زي بعض مش كل المسؤوليات زي بعض إنما أهم ما في الموضوع أن احنا كلنا مغروسين في الكرم الذي يثبت فيا وأنا فيه تلاحظوا بقى إيه ربنا يسوع عمال يلح هو نفس المعنى مش كده بس عمال يأكده اللي هيلز اللي هيثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير طب تعالوا نسأل الكنيسة ليه مش بتضم ناس كتير النهاردة لو قلت سؤال بسيط كنيسة العهد الجديد كنيسة سفر أعمال الرسل بتجيب ناس أكتر من كنيستنا النهاردة كنيسة القرن الواحد وعشرين عاوز إجابة واحدة تبقى الكنيسة بتاع زمان إيه أكثر ثباتا أيا كان بقى المعنى فاهمين إزاي لا في فلوس ولا في انترنت ولا في الامكانيات بس هم ايه لازقين في ربنا اكتر مننا قول بقى عن طريق الصوم عن طريق الصلاة عن طريق الخدمة عن طريق المحبة عن طريق الشركة عن انما هم اللي باين عليهم ان هم مغروسين اكتر مننا احنا مش لازقين قوي مش ثابتين كفاية عشان كده مفيش ثمر كثير يمكن في ثمر بس مش كتير طب عاوز نكتر اثبت لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا يبقى الكنيسة بدون المسيح جسد من غير راس ميت كنيسة بدون المسيح غصن بدون أصل ميت واخدين بالكم عشان كده أغسطينوس قال كلمة جميلة قال لما كان المسيح عايش وسطينا على الأرض كانت الكنيسة مستخبية جواه وكل حاجة كان بيعملها كان بيعملها عشان الكنيسة ولما صعد المسيح للسماء كنيسة بقت على الأرض بس المسيح مستخبي فيها وكل اللي بتعمله الكنيسة بتعمله للمسيح تاني تاني زي ايه علاقة غراب بين عريس وعروسته بس على أعلى مستوى كأن العريس ما بيفكرش في نفسه خالص العريس كل اللي بيفكر فيه عروسته بيعمل كل حاجة لحسابه والعروسة بتعمل كل حاجة لحسابه فاهمنا المسيح عاش لينا والكنيسة عايشة له المسيح مات لينا والكنيسة بتموت عشانه بتموت فيه وبتموت ليه المسيح اتبهدل عشان الكنيسة والكنيسة بتتبهدل عشان المسيح المسيح اتجرب عشان الكنيسة والكنيسة بتتجرب عشان المسيح واضح المعنى اللي قصده اغسطينوس ربنا يسوع جه على الارض كل اللي كان بيعمله كان بيعمله لحسابنا هو ما كانش محتاج يتجرب مش محتاج يموت مش محتاج يتصلب مش محتاج يقوم من الموت ما هو غالب الموت من الاصل مش محتاج يصعد السماء ما لاهوته يملا كل مكان انما كل اللي بيعمله ده عشان احنا ناخد الامكانيات دي نغلب في التجربه ناخد قيامه الاموات نبقى لنا نصيب نصعد السماء زيه كل ده لينا احنا لحسابنا النهاردة احنا عايشين ليه ككنيسة كل اللي بنعمله بنعمله لحسابه فبيقول ايه بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا يبقى احنا ما نقدرش نعمل ولا حاجة بدون المسيح عشان كده تلاحظوا كنيستنا القبطية بالذات حولت المعاني دي الى طقوس بمعنى ايه اسم ربنا يسوع المسيح لازق في لسان الكنيسة القبطية لازقة غريبة أبانا الذي علمها لنا المسيح لزقنا في آخرها بالمسيح يسوع ربنا كل طلب تيجي تطلبه الكنيسة تقول إيه بالمسيح يسوع ربنا أو نسأل نطلب من صلاحك يا محب أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح اللي لاحظ صلوات الكنيسة مفيش صلوة ما فيهاش اسم يسوع المسيح ليه بدوني لا تق... هما فاهمينها فاهمينها كويس مفيش حركة طقس سر يتم في الكنيسة بدون المسيح رشم الصليب هو أساسا عشان نذكر الثالوث الأقدس فناخد كل قوة المسيح فيقول إيه إن كان أحد لا يثبت فيا شوفوا بعد ما شجعنا قوي وقال هتجيبوا ثمر كتير حذرنا قوي وقال حاسب من العكس إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن يثبت فيا دي يا جماعة تخوف في واحد يقول لك ما أنا كويس ويعني لازم أتناول كل أسبوع لازم صلوات المزامير لازم يعني الصيام بتاعكم ده أوكي أنت حر بس خلي بالك إن ما كنتش هتثبت ممكن تقع في غصن معوج وفي مردود وفي مكسور ومدلدل وفي وقع على الأرض خالص بس حاسب كل دول درجات فيطرح خارجا في درجات من ال... من الانهيار والبعد عن ربنا ليه لأنك مش ثابت في واحد يقول لازم أفهم العقيدة وح... لا اثبت خليك ثابت لحسن تضيع خلي بالك ممكن شوية هوا يكسروا الغصن لو ما كانش ثابت تيجي ريح زي ما يقول في أفسس محمولين بكل ريح تعليم غريب في ناس كده أي ريح تشيلها لأنه مش ثابت مش لازق لازقة كويس كان أحد لا يثبت فيه يطرح خارجا كالغصن فيجف أول علامة لل... لعدم الثبات إيه جفاف ساعات تبقى الواحد ناشف ها؟ فاتر جاف بعيد عنكم كنيسة جافة مش كده جافة يعني ناشفة متحسش فيها الغصن الطري تلاقي مثمر انما ناشف زيه زي العصاية تتوقع انه مش هيطول بعد شوية هيقع لانه نشف حاسب لا تكون في مرحلة الجفاف بعد الشر لسه الطرح لكن انت ماشي في سكة وحش ما كنتش ثابت في الاول يجف ولما يفضل جاف كتير يجمعونه طب يعملوا بيه ايه ده ما مفهوش ثمر ويطرحونه في النار فيحترق فعلا المزارعين بيعملوا كده لما يلاقوا غصن ناشف خالص بقى عصاية بقى خشبة استخدام الخشبة ايه يولعوا بيها النار فيحرقوا إن ثبتتم فيا تاني ها وثبت كلامي فيكم قالها بطريقة مش قال أثبت فيكم قالها بالطريقة العملية كمان عشان تثبت في المسيح ايه اثبت فيه وفي كلامه ها عشان كده عمالين نقول نحفظ آيات ونفكر في الإنجيل ونقعد مع الإنجيل ونقعد أربعة أيام ما وراناش غير الصلاة والإنجيل والتناول ليه عشان نثبت احنا جايين هنا ليه عشان نثبت إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم يا دي مغرية قوي يا رب كنيسة يوم ما تطلب تطلب ايه شهوة الكنيسة الوحيدة أن يدخل العالم كله جواها ويبقى العالم هو الكنيسة فاهمين المعنى مش العالم الوحش يعني تحتضن العالم في خناقة بين العالم والكنيسة مين ياكل التاني في الظاهر الكنيسة صغيرة قوي والعالم وحش كاسر إنما الكنيسة جواها قوة ربنا فالكنيسة عاوزة تاكل العالم يبقى العالم كله جواها عشان تدخل بيه السماء فطبعا ده إغراء لو احنا كنيسة ثابتة قوية في المسيح جدا نطلب ما نريد لو قلنا له خلاص العالم يدينا خلاص العالم تغيير الناس اللي حوالينا يدينا تغيير الناس اللي حوالينا عاوزين يا رب نوصل كلنا السماء نوصل كلنا السماء هو سابها مفتوحة تطلبون ما تريدون فيكون لكم يبقى بدل ما ننشغل بالطلبات تعالوا ننشغل بالإيه بالثبات لأن المشكلة هنا إلى أي مدى احنا ثابتين ككنيسة عشان كده بقى الثمر كتير ولا قليل الطلب مستجاب قوي ولا مستجاب شوية بهذا يتمجد أبي يعني إيه كل فرحة الآب أنه يلاقينا ثابتين في المسيح كل غرض الآب أن يلاقي الكنيسة حتة من ربنا يسوع مش منفصل عنه أبدا أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا اثبتوا في محبتي تعبير تاني هي نفس فكرة الثبات بس ادها حتة تاني قال ايه انا بحبكم قوي اثبتوا في محبتي مفيش علاقة في اي دين ولا فلسفة بين الانسان وربنا زي علاقة المسيحي بربنا زي علاقة الكنيسة بربنا هي علاقة حب حب بس في علم الزواج الحديث والزواج طول عمره زواج بس في علوم يعني لقوا انه اللي بيضعف الجواز ان بيبقى في حب جوه الناس جوه الراجل ومراته بس مفيش لغة حب مفيش مواقف حب مفيش actions of love انما كل واحد بيقول لك انا بحب مراتي وكل ست بتقول انا بحب جوزي وبعد شويه يتطلقوا ايه الحكايه لانه تصوروا ان الحب ده مش محتاج غذاء مش محتاج اكشنز مش محتاج لغة فبرد ونشف وكانوا ناس عاقلين في يوم من الايام وفي الاخر بقوا مجانين كرهوا بعض ايه اللي حصل لم يثبتوا في الحب لقوا مخطوبين ايه طايرين هيمنين وبعد سنة تلاقيهم عاوزين يروحوا المجلس الكليريكي ايه اللي حصل ما كنتوا بتحبوا بعض وعايشين غرام لا ما ثبتوش في المحبة في واحد ينفعل قوي بربنا ويهيم بيه كويس بس اثبت على كده تقدر تعيش في هذا الحب والغرام على طول اثبت في دي اذا ما كنتش هتقدر تثبت فيها غذيها بقى غذيها بقعدات مع ربنا بكلام مع ربنا بتعب مع ربنا اشتغل مع ربنا اثبت في محبته ان حفظتم عشان ما حدش يقول اثبت في محبته ازاي كل حاجة يقولها المسيح يفسرها لنا عشان ما نسألش ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كتر خيرك يا رب سهلت المأمورية عاوزنا نثبت فيك قلت تثبتوا في كلامي عاوزنا نثبت في محبتك قلت احفظوا وصاياي طب عندنا سؤال ما تلخص لنا الوصايا عشان احنا مخنا ما بيحفظش قول لنا من الاخر وخلاص كما أني قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته ربنا يسوع بيدينا المثل الأعلى بيقول أنا الأصل بقى أنا بحب أبويا جدا فبعمل كل اللي بيقول عليه تمام قال لي تنزل تموت عشانه وقلت أنزل أموت عشانه كما أوصاني أبي هكذا أفعل اعملوا زي زي ما بوصيكم اعملوا فبنقول له طب قول لنا واحدة بس عشان مش هنحفظ كتير قال كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم ثالث حاجة تثبت الو... الكلمة ربنا هتثبتنا هنثبت في حب ربنا هنثبت في ايه كمان فرح ربنا خلي بالكم علامة الثبات الفرح عشان كده لما تقروا سفر الأعمال تلاحظوا ان الكنيسة وسط المرار والاضطهاد والدم كنيسة فرحانة بيسبحوا وبيهللوا ولا كأنهم عايشين في السماء إنما كنيسة مليانة مرار مليانة فقر مليانة ضيق لكن فرحانة عشان إيه؟ عشان ثابتة لازقة ربنا مشغولة بربنا قوي فيثبت فرحي فيكم فرح المسيح سلامه مالك الكنيسة لأن الكنيسة لازقة ربنا يجاوب على السؤال هذه هي وصيتي أيوة يا رب عشان احنا مخنا على قده أن تحبوا بعضكم بعض كما أحببتكم يبقى حتى سؤال الثبات قال عشان عن طريق الوصية قلنا له ايه الوصية قال حبوا بعض طب يعني نحب ما احنا بنحب بعض قال لا لا لا مش تحبوا بعض كده وكده لا كما احببتكم شوفوا انا بقى بحبكم ازاي لا بميز خاطي من بار بحب الكل لا بحبك علشان ده أنا بحبك حتى لو بالرغم من بحبك بدون حدود بحبك أجي على نفسي عشانك بحبك واستحملك زي ما أنت عاوز بحملك بس- بحبك وليا رجاء فيك مهما حصل لك محبة لا تطلب ما لنفسها لا تظن السوء تحتمل كل شيء ترجو كل شيء تصدق كل شيء هو ده بقى كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به لا أعود أسميكم عبيدا أنا هختم خلاص لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده في العهد القديم كانوا كان دايما يعاملوني كعبد السيد صحيح العهد القديم فيه كلمات عن الأبوة بس اللغة السيدة عند اليهود إيه السيد الرب رب الإله رب الجنود قال بصوا بقى أنا جيت الدنيا عشان تقربوا أكتر مش هسميكوا عبيد تاني هسميكوا حبايبي الفرق بين الحبيب والعبد إيه السيد مش هيقول لعبده سره ده عبد انما بصوا انا ما خبيتش عنكم حاجه فاهمين الكلام لاني لكني قد سميتكم احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعت من ابي امتى ده يا رب قال ما هو الروح القدس لما يدهلنا المسيح يقول لنا كل حاجه جواه يقول لنا سره يقول لنا اللي في قلبه يقول لنا ايه اللي بيحصل في السماء لانه روح المسيح فقال انتوا ما انتوش غرب عني انتوا ما انتوش عبيد عندي انتوا حبايبي انتوا ولادي لان انا بقول لكم كل حاجة مش بخبي عنكم حاجة بس على قد ما تشيلوا تحتملوا يبقى الروح القدس اللي خدناه هو علامة الكنيسة الجديدة هو امتياز كنيسة العهد الجديد هو الرباط اللي بين الله والكنيسة انه ادانا روحه هو التميز اللي نتمتع به ككنيسة عهد الجديد أننا كنيسة أحباء وليس كنيسة عبيد هل ده يلغي أن احنا نقول له أنا عبدك لا طبعا ده أنا أقول له كمان اجعلني كأحد أجرائك لكن ده ما يلغيش أبدا أن أنا حاسس بصيد من الحب والأبوة والحنان لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا